مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث عايز اكلمكم النهارده ان شاء الله عن الانسان الداخلي في كورنثوس الثانية أربعة ستاشر بيقول إن كان إنساننا الخارج يفنى فإن الداخل يتجدد يوما فيوما إيه حكاية الإنسان الداخل وكيف نعبد الله بالإنسان الداخل في إنسان بيكون في الخارج شيء وفي الداخل شيء آخر سواء في حياته أو علاقاته أو عبادته كأنه إنسانين كأنه اثنين مش إنسان واحد يعني مثلا في الصلاة في الخارج جايز يكون شيء وفي الداخل شيء آخر أجيب لكم أمثلة أنت بتصلي الصلاة الربانية كل يوم وتقول له يا رب لتكن مشيئتك جايز من بره بتقول لتكن مشيئتك لكن من الداخل انت متذمر في اشياء كثيرة بتقول له اغفر لنا كما نغفر نحن ايضا وانت ما بتغفرش الانسان الخارج بيقول كلام لكن في الداخل مختلف تماما عن هذا تصلي المزمور السادس وتقول أبلل في كل ليلة سريري وبدموعي أبل فراشي ولا أنت بتبلل سريرك بدموعك ولا حاجة بقى. أهو كلام بتعيش في الإنسان الخارج وبتصلي بالإنسان الخارج وتقف تقول لك وحدك أخطأت وانت مش عارف اخطأت في ايه الانسان الخارج بيتكلم لكن الداخل من جوه مفيش حاجة خالص الكاهن بيجي قصاد الشعب كله قبل القداس ويضرب مطانية ويقول اخطيت سامحوني ولو واحد سأله قال له نسامحك في ايه يا ابونا مش هيعرف يجاوب مش هيعرف يجاوب مش هيقول حاجة الانسان الخارج بيعمل حاجات كتيره لكن في الداخل مفيش تقول نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي ولو سألك واحد أي دماء أهو كلام بتقوله من الخارج ما تعرفش تجاوب الإنسان الروحي من أحسن الألفاظ التي تنطبق عليه ما نقوله في التسبحة قلبي ولساني يسبحان القدوس قلبي واللسان يكون قلبه من الداخل ولسانه من الخارج هما الاتنين ماشيين في تيار واحد في كله لأن السيد المسيح من جهة الصلاة بكت اليهود بقوله هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيداً من الخارج بشفتيه بيتكلم لكن القلب من جوه ما فيش الانسان الداخل ما بيشتغلش الانسان الداخل ما بيشتغلش انسان بيصلي ومن الداخل ما فيش صله وبيسجد على الارض ومن الداخل ما فيش خشوع بيدخل انسان قصاد هيكل وبيسجد داوود النبي قال لصقت بالتراب نفسي ما قالش لصقت بالتراب رأسي يعني مفروض وهو بينحني ورأسه تنزل للأرض تكون كبرياءه الداخلية نزلت للأرض يكون الإنسان الداخلي فيه الخشوع الذي يتفق مع السجود لكن سجود بدون خشوع يبقى الإنسان الخارجي بيشتغل والداخل مش موجود والداخل مش موجود مفيش انحناء للنفس زي واحد مثلا يعتذر لإنسان آخر ويقول له أخطيت بيقول أخطيت بلسانه لكن مشاعر قلبه من جوه مش داخلة في كلمة أخطيت عشان كده يبص له الشخص التاني وما يقتنعش بأنه يغفر ليه ما هو مرة قالها واحد سأل سؤال في بستان الرهبان قال لماذا أقول لأخي أخطيت وأضرب له مطانية فلا يقبلها مني قال له لأنك ما بتعملهاش بقلبك ما بتعملهاش بخشوع فما بيقتنعش مش مجرد كلام ياما في حاجات كتيرة في الكلام حتى الإنسان الخارجي بيشتغل لكن الداخلي ما بيشتغلش الواحد بيقول كلام بلسانه ومن جوه مفيش بل ساعات يكون جوه العكس اضرب لكم مثل بسيط واحد يبص للتاني يقول له طيب الله يسامحك الله يسامحك ويقول له الله يسامحك بكل حقد وكل غيظ ولا بيطلب سماح ولا حاجه الله يسامحك انسان خارجي بيشتغل لكن من جوه في الداخل مفيش ما بيقولش الله يسامحك ب... من قلبه او يجوا يصطلحوا ناس يقول له ايه يا فلان يقول له خلاص خلاص كل حاجه انتهت خلاص وهو لا انتهت ولا حاجه من جوه مرسبها ومخزنها وما خلصتش زي مثلا في الانسان الخارج والانسان الداخل الرهبنه مثلا الانسان الخارجي بيصلوا عليه صلاه اموات لكن هل الانسان الداخلي من جوه مات فعلا عن العالم ولا موت من بره ومفيش موت من جوه لو ان الانسان الداخلي صلوا عليه صلاه اموات يبقى لا يحب العالم ولا شيئا مما في العالم ويبقى العالم مات موتا كاملا في قلبه لا شهوه ولا رغبه ولا نزول للمدينه ولا اي حاجه مات من جوه مات من جوه احنا هنقعد طول عمرنا نشتغل على الانسان الخارجي والداخلي ملهوش وجود ويصبح كل واحد مننا عبارة عن انسانين من الخارج شيء ومن الداخل شيء خدوا مثلا العطاء جايز واحد بيعطي لكن قلبه لا يعطي من الخارج بيعطي وجايز من ال- من الداخل يكون متذمر ايه الانسان ده بس هو بيضغط علينا كده ليه وما يبقاش راضي عن العطيه جايز بيعطي خجلا من الناس او بيعطي تقليدا للناس او بيعطي احراجا من الناس ولكن قلبه من جوه لا يعطي قلبه من جوه لا يعطي فما بيبقاش عطاء احسن عطاء ان الانسان يعطي ذاته يكون مستعد يعطي كل شيء ويبذل حتى ذاته قلبه من جوه عشان تشوفوا العطاء من الناحية الداخلية شوفوا العطاء بتاع ربنا في الفداء يقول ايه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يبقى أحب من الداخل في حب والبذل اللي من بره نتيجة للحب اللي من جوه يا ريت كل كلمة احنا نقولها تكون نابعة من الداخل مش مجرد كلام من الخارج ياما بنقول لبعض كلام مجاملات مجاملات ومن القلب مش موجود الشعور الذي يناسب هذه المجاملات واحد يزورك تقول له شرفتنا باركتنا نورتنا كترتنا وانت من جوه ولا شعر انه شرفك ولا باركك ولا هو كلام الانسان الخارجي هو اللي بيشتغل والداخل من جوه مفيش وال- واللي بيسمعك بيقدر يعرف بالظبط الكلام ده من قلبك من الانسان الداخلي ولا من بره اهو كلام من الشفتين مره بطرس الرسول قال كده قال للمسيح ولو انكرك الجميع انا لا انكرك ولو أدى الأمر إني أموت معاك أنا مستعد أروح معاك السجن أنا أنا أنا إنسان الخارجي ولما جه من جوه ووقع في إشكال حتى من جارية قال لست أعرف الرجل وقعد يسب ويلعن يقول لا يعرف الرجل آه الإنسان اللي بيشتغل هو الإنسان الداخل ولا الإنسان الخارج اللي بيشتغل في كل حاجة هو الإنسان الداخل ولا الإنسان الخارج السيد المسيح عايز يكون الإنسان الداخل عشان كده قال ال- الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح يعني مج... الكلام ده مجرد تعبير عن حالة القلب من جوه الإنسان الداخل بيكون كده وبعدين بيعبر آه، بالكلام اللي من بره هل أنت في كل شيء بتهتم فعلا بإنسانك الداخلي في كلامك مثلا هل تقول ما يعجب الناس هل تقول ما يعجب الناس هل تقول ما يرضي الناس ولا تقول ما تعتقد من جوه كتير أوي الناس كلامهم بيكون كيف كيف الواحد منهم يرضي الناس ب- بكلامه لكن مش ما يعتقده من الداخل لكن مش ما يعتقده من الداخل يكون في الداخل آه، فكر آخر وعشان كده واحد يقول للتاني يقول له فلان ده نضحك عليه بكلمتين تضحك عليه بكلمتين يعني ايه يعني من الداخل شيء ومن الخارج شيء آخر من الخارج بتضحك عليه ومن الداخل لا تؤمن بما تقوله ومن هنا كان كلام الرياء والنفاق هو كلام الإنسان الخارجي وليس كلام الإنسان الداخلي وربنا مش عايز تعامله بالطريقة دي تقول له أحبك يا رب قوتي يقول لك يا واد اطلع من دول بقى أنت بتحبني فعلا كده زي ما قال ل- لبطرس قال له يا سمعان بن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء قال له أيوة يا رب بحبك أهو بحبك لكن ما شفناش دي من جوه دي ما شفناهاش من جوه السيد المسيح في كلامه مع الكتبة والفريسيين كان يكشف لهم أن إنسانهم الداخلي غير إنسانهم الخارجي قال لهم أنتوا بتنقوا خارج الكأس والصحف لكن من الداخل في كل النتان أنتم زي القبور المبيضة من الخارج من الد- من الخارج بين مبيضة ونظيفة ومكلسة وكويسة ومن الداخل عظام نتنة ربنا مش عايز الناس يبقى إنسانهم الخارجي هو اللي بيشتغل في الكنيسة كم مرة في القداس الناس بيسجدوا كم مرة هل من جوه فعلا في هذا الانحناء أمام الله عشان كده المسيح قال الله يريد الساجدين له بالروح بالروح والحق الله روح والساجدون له بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا كلمة الروح والحق هي الإنسان الداخلي لكن من بره ما أكثر العبادة وما أقل ما يصل منها إلى الله ما أكثر الصلوات وما أقل ما يصل منها إلى الله الصلاة اللي من الإنسان الداخلي تقتدر كثيرا في فعلها زي صلاة العشار قالها من عمق أعماق قلبه الفريسي قال كلام كتير لكن العشار جملة واحدة لكن قالها من عمق أعماق قلبه علشان كده ربنا قبلها لأنها كانت من الإنسان الداخلي اللص اليمين قال جملة واحدة أخذ بيها الفردوس لأنها كانت من الإنسان الداخلي حنا امرأة ألقانة اللي بقت أم صموئيل صلت صلاة وبكت بكاء ونظرت نظرا من كل قلبها يعني صوتها ما كانش طالع شفتاها بس كانتا تتحركان لكن ما في القلب هو اللي من جوه ده الإنسان الداخلي اللي كلامه بيقتدر كثيرا في فعله أثناء صلاته عد صلواتك اللي انت صليتها في حياتك مئات الصلوات آلاف الصلوات ولكن كم منها صعد إلى الله كم منها كان من الإنسان الداخلي هو ده اللي احنا عايزينه عايز الإنسان الداخلي من جوه يتحرك مش عايزين صلواتنا تبقى مجرد حركات او مجرد طقوس ما في انسان بيرفع ايديه وبيغمض عينيه وبيركع بركبتيه وبيسجد وتنحني راسه والملائكة يقولوا ولا سمعنا منه ولا كلمة والإنسان ده ما صلاش النهاردة مش الإنسان الداخلي هو اللي كان بيصلي يا ريت يكون الإنسان الداخلي بتاعنا هو اللي بيشتغل يعني في خدمتنا مثلا أنواع النشاط الخارجي مالية الدنيا أنواع النشاط الخارجي مالية الدنيا حفلات ومؤتمرات واجتماعات ودروس بتلقى وكتب بتطبع وجوائز وهيصة طويلة عريضة لكن هل احنا بنخدم بإنساننا الداخلي لو بتخدم بإنسانك الداخلي تقول شوية الشبان دول اللي ربنا ادهمني لازم ادخلهم ملكوت السماوات شوية الأطفال دول اللي ربنا ادهمني لازم أعلمهم طريق الرب يرسخ فيهم من طفولتهم بتعمل من كل قلبك من العمل الداخلي لكن هل تفتكر خدمة مجرد كراسات تحضير وإلقاء دروس وجمع أولاد وافتقاد كل دي جايز تكون من بره لكن لو كانت من جوه يبقى ده مظبوط ده الإنسان الداخلي اللي بيشتغل ده الإنسان الداخلي الخدمة التي ترتكز على الحب حب المخدومين وحب الله وحب الملكوت يبقى بيشتغل الإنسان الداخلي لأن الحب دي حاجة من جوه عشان كده المسيح في خدمته يقال عنه إنه كان قد, قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى قال له هؤلاء الذين أعطيتني علمتهم كلامك الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم شوفوا الصفات عرفتهم جايز دي من بره لكن ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به دي من جوه وأكون أنا فيهم دي من جوه واللي من بره نبع من اللي من جوه لكن الخدمة مجرد عمل خارجي مش ده المظبوط صدقوني العمل الداخلي بيخش في كل حاجة عارفين الفنان اللي بيعمل أيقونة هو يمكن واحد يفتكر الفنان اللي بيعمل أيقونة بيحط فيها الريشة بتاعته لا ده بيحط فيها كل قلبه كل مشاعره عشان كده الصورة بتنطق مش مجرد أيقونة أيقونة مليانة مشاعر مليانة عواطف العواطف اللي عنده من جوه دخلها فيها كذلك اللي بيكتب مقال ولا حاجة بيحط فيها كل أفكاره كل قلبه كل مشاعره أم بتبان إنها حاجة من جوه الإنسان الداخلي هو اللي بيشتغل في ناس بيدوروا على المظهر الخارجي زي كتبوا الفريسيين يحطوا عصائب فوق رؤوسهم ولعلة يطيلون صلواتهم لعلة يطيلون صلواتهم مش حكاية قلب أو ما ورد في متى ست عن الإنسان الخارجي اللي بيشتغل في الصلاة في الصدقة في الصوم يقول لكي ينظروهم لكي ينظروهم دي الإنسان الخارجي بيشتغل وعايز الناس يتفرجوا عليه ياخد منه منهم كلمة مديح لكن من جوه الذي يعطي إن لم يعطي قلبه فيما يعطيه يبقى ما أعطاش لسه إن ما كانش يعطي قلبه فيما يعطيه يبقى ما أعطاش لسه سواء أعطى كلمة حنان بيعطي فيها قلبه أعطى حاجة مادية بيعطي فيها قلبه أعطى كلمة نصح بيعطي فيها قلبه لأن الإنسان الداخلي هو اللي بيشتغل اتنين يتعاتبوا في العتاب واحد عتابه يؤدي إلى المصالحة وواحد عتابه يؤدي إلى خناقة جديدة وزعلة جديدة لأن في واحد الإنسان الخارجي هو اللي بيتعاتب والتاني الإنسان الداخلي هو اللي بيتعاتب بيبان في عتابه روح المحبة وروح المصالحة وروح المودة ومفهوش روح الإدانة ولا حاجة من النوع ده اهتم دائماً بإنسانك الداخلي لأن الكتاب المقدس بيقول ملكوت الله داخلكم ملكوت الله داخلكم اشتغل دايما من جوه من بره يا ناس آخر نشاط لكن من جوه ما فيش حاجة بيقول لك ملكوت الله داخلكم خلي قلبك هو اللي يكون بيشتغل خد التواضع مثلا التواضع مجرد كلام انا اخطيت انا اخطى الكل انا ما استاهلش تستاهلش ده ولو واحد قال له انت ما تستاهلش وشه يحمر وعينيه تحمر ويبقى حالته حال ليه لان بيفتكر التواضع كلمه من الخارج والانسان الداخلي غير متواضع الانسان الداخلي غير متواضع علموا داخلكم الفضائل من جوه يكون انسانك الجواني فيه التواضع والتواضع ده بيظهر من بره انسانك الداخلي فيه الفضيله والفضيله بيعبر عليها من بره اذا كنت عايز الانسان الداخلي صحيح ابدا بثمار الروح ثمار الروح هي دي اللي من جوه واحد عايز يتمرن في حياته الروحيه ويدي تدريبات يقول بدي نفسي تدريب الصمت وتدريب في الصوم وتدريب في النسك طب ما كله من الانسان الخارجي عايز تدريب صحيح خد الاتي ثمار الروح محبه وفرح وسلام وطول اناه ووداعه وتعفف وصلاح وايمان مين فيكم بيدرب نفسه على السلام السلام الداخلي كل ما في الحكايه ان الواحد بيدرب نفسه على السلام الخارجي ان ما يكونش فيه خناقه او خصومه بينه وبين الناس لكن سلام السلام الداخلي اللي جواك السلام اللي لو الدنيا دي كلها كركبت انت زي الجبل الراسخ ما بيتهزش لو كل المصائب احاطت حواليك انت من جوه قوي ما بتتهزش اهو ده السلام الداخلي مين بيمرن نفسه على السلام الداخلي لو يمرن عن نفسه على السلام الداخلي لا يمكن يخاف لا يمكن يضطرب لا يمكن يقلق لا يمكن ينزعج لا يمكن يشك سلام زي اعماق المحيط ده الانسان الداخلي لكن واحد يقابلك ويقول لك انا النهارده متضايق قوي انا اضطربت خالص سمعت خبر ازعجني اقلقني ايه ده انت كده اي حاجه تهزك من جوه فين الحاجه الداخليه اللي من جوه فين الحاجه اللي من جوه واحده يجرى لها حاجه يبقى الدموع والصراخ والعياط ايه ما فيش من جوه ما فيش سلام داخلي من جوه ما فيش سلام داخلي من جوه واحد يسمع خبر يضطرب ما فيش سلام داخلي من جوه هو السلام يعني حاجات من بره طب الفرح عندك فرح داخلي من جوه طول الاناه عندك طول اناه من جوه التعفف عندك تعفف من جوه الوداعه عندك وداعه من جوه جايز واحد يكون عنده وداعه خارجيه انه لا يثور لا يثور ما يعملش دوشه ما يغضبش ما بيتنرفزش لكن الوداعه من جوه هل عندك وداعه من جوه ولا كاتم نفسك من بره وتقول يا رب مرر اليوم ده على خير يا رب ايه مرر اليوم ده على خير ولو اتكلم تاني اقول له ها انا ساكت لحد دلوقتي لو كلمه تاني مش هقدر يبقى مفيش من جوه مفيش من جوه طبعا في انسان بيسلك في الفضيله باسلوب التغصب يعني بيغصب نفسه انه يمشي صح وبرضه دي كويس ما بنقولش لكن لم يصل بعد الى كمال الانسان الجواني اللي وصل لكمال الانسان الجواني لا يحتاج للتغصب الفضيله بالنسبه له تبقى شيء طبيعي جدا لا يغصب نفسه على على شيء اللي فيه الجسد بيقاوم الروح والروح بيقاوم الجسد ده يبقى لسه حتى من بره بيصارع لكن كمال الانسان الجواني ما ما وصلوش الانسان الجواني اللي يبقى عميق جدا اللي جوه بيبسط سلامه على بره ما يحتاجش لمقاومه اللي في دور المقاومه ده يبقى فيه صراع ما بين الداخل والخارج زي اللي بي اللي كان بيقول كنت أصارع نفسي وأجاهد حتى كأنني اثنان في واحد هذا يدفعني وذاك يمنعني بيصارع الإنسان الجواني إذا مشي مظبوط ما يتعبش الإنسان في حياته ولو تعب يبقى زي ما بيقول الرسول إنساننا الداخلي يتجدد يوم في يوم كل ما يرهق من بره فيتعب من جوه ربنا يجدده يوم في يوم أنا عايزكم تاخدوا الفضيلة من جوه تاخدوا الفضيلة من جوه ويكون داخلكم يتقوى بال... بالروح القدس زي ما قال الرسول أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن تتأيدوا بالقوة بروح الله القدوس في الإنسان الباطن اتفضل نصلي